طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة وبعد يعني إن شاء الله لو الصوت واضح على عند إخواننا في التليجرام فياريت إن شاء الله حصل أي شيء في الصوت أو حاجة يا ريت على طول المشرفين يبلغوا في غرفة تنسيق الدرس بإذن الله تبارك وتعالى النهاردة بنتكلم طبعا حوالين سلاح جديد من الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان معانا السلاح ده من أخطر الأسلحة وقع بيه ناس كتير جدا وهو من وجهة نظري تاني أخطر سلاح بيستخدمه الشيطان مع الإنسان اتكلمت معاكم في الأسبوع اللي فات عن سلاح اسمه التسويف النهاردة هنتكلم عن التدرج اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن خطوات الشيطان في القرآن كتير ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في أربع مواطن من القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فأكد لنا ربنا تبارك وتعالى إن الشيطان بيستخدم خطوات علشان يوصل للأهداف الكبيرة اللي هو عايز يوصل لها بيبقى حريص جدا إنه في كتير من الأوقات إنه يوصلنا الكبيرة من الكبائر أو يوقعنا في أو يبعدنا عن طاعة كبيرة من الطاعات وفي الوقت ده الشيطان ما بيستخدمش خطوة واحدة لا ده بياخدها خطوات براحته خالص الشيطان بيتميز بطول النفس بعلو الهمة بعلو الهمة في الإضلال بعلو الهمة في صد الإنسان عن دين ربنا سبحانه وتعالى وتعالوا مع بعض كده نحاول نفنط دماغنا ونرتب أفكارنا ونشوف ازاي الشيطان لما بيكون عايز منا نقع في كبيرة معينة او نسيب طاعة معينة ازاي بيتعامل معانا شوفوا الشيطان من البداية بيستخدم فكرة هي فكرة التدرج في الإضلال لأن في كتير من الأوقات الإنسان بيبقى كاره ذنب كبير الإنسان مش عايز والعياذ بالله يقع في الفاحشة الفاحشة في نفوس الناس شيء عظيم جدا فالشيطان ما بيجيش للإنسان مرة واحدة ويقول له احنا عايزينك تقع في الزنا ولكن بيجيبها له خطوات بيجيبها له نظرة فكلام ويبدأ بقى يمشي معانا خطوة خطوة لحد ما يوصل للإنسان انه لا يقع في الفاحشة لا لا ده يستمرئ الفاحشة ويحبها ويدعو إليها كمان هنحاول مع بعض النهاردة ناخد إزاي الشيطان بيغوي الإنسان ركزوا معايا قوي الشيطان بيستخدم سلاح اسمه سلاح التدرج في المعصية سلاح خطوة بعد خطوة وخطوات صغيرة توصلنا بفضل الله لتحقيق أهداف كبيرة جدا ده اللي الشيطان دايما بيستخدمه مع الإنسان والتدرج الشيطان بيستخدمه في أربع اتجاهات مهمة قوي واحنا اعتدنا مع بعض في الدروس هنقسم الدرس لنقاط أساسية الشيطان هيستخدم التدرج في الإضلال في أربع أمور أساسية واحد ودي المهمة بالنسبة له قوي الإيقاع في الكبائر فهيستخدم فيها التدرج اثنين ترك الطاعات هيستخدم فيها التدرج ثلاثة الإضلال القلبي علشان يدمر قلب الإنسان هيستخدم فيها التدرج والأمر الرابع العقائد هيستخدم برضه فيها التدرج ازاي يدمر ليك عقيدتك ازاي يخليك انسان عايش اصلا مشوش العقيده هيستخدم فيها التدرج فاحنا هنمشي النهارده مع اربع اصول مهمه جدا ازاي يتدرج معانا في المعصيه في الطاعه ازاي يتدرج مع القلب لحد ما يموته وهيتدرج بعد ذلك في العقائد لحد ما تكون العقائد عندنا مشوشه تعالوا مع بعض ناخد الامر الاول وهو مساله المعصيه وزي ما قسمنا الدرس الكبير لاربع نقاط اساسيه هنقسم كل نقطه من النقاط الاربعه لمجموعه مسائل في غايه الاهميه ركز معايا وبالله عليك واحدة واحدة لأن الموضوع النهاردة كبير جدا الشيطان لما بيحب يوقع إنسان في معصية ما ما بيجيبهاش له مرة واحدة ولكن هيبدأ يتدرج معاه خطوة خطوة لحد ما يوصل للشيطان للهدف الكبير اللي كان عايز يوصل له وإيقاع الإنسان في المعصية بيمر بمراحل تعالوا مع بعض نشوفها المرحلة الأولى إزاي يحولك من كراهية الذنب إلى الدعوة إلى الذنب ودي أول خطوة بيعملها الشيطان مع الإنسان أول حاجة بيحاول يزين ليك المعصية فيجملها في عينك بعد مرحلة التزيين الإنسان بيقع فيها أول مرة أنا أنا مبغض جدا قصة الأفلام الإباحية مبغض جدا قصة المواقع الإباحية وبخاف منها وعارف ان هي كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات ودايما بستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفاحشة في أرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها فأنا خايف يوم القيامة أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وشفت في الدنيا ألف مقطع متعلق بالفواحش فأنا خايف إن أنا يكون خدت من الإثم بما يساوي هذه المقاطع فأنا كاره جدا المقاطع دي إزاي الشيطان يخليني بقى أروح وأتفرج وأشوف وأعمل عن طريق التدرج أول حاجة أنت تبقى مشدود جدا مهموم جدا في حاجة خنقاك وحاجة مضايقاك فبيقول لك خلاص طلع الكبت اللي جواك انك شوف مقطع او اتنين ومش هيجيبها لك كده طبعا لان هو لو جابها لك كده روح على المواقع الاباحيه طبعا انت بالنسبه لك لا يمكن هتعمل كده انما بيجيبها ازاي هيخليك اولا انت قاعد مضغوط ومشدود جدا نفسيا هفتح الفيس وهبدا اقلب شويه في ال reels او افتح اليوتيوب وابدا اقلب شويه في بعض المقاطع ومقطع ورا مقطع مقطع ورا مقطع فانت شفت مقطع ساخن في فيلم من الافلام بس مفيش فيه حاجه يعني ايه مثيره قوي فالمقطع ده تلاقي اليوتيوب جاب لك رصه فيديوهات من نفس المقطع ده بالظبط فتلاقي مواقع يعني فيديوهات اثاره في افلام عربي فيديوهات اثاره في افلام اجنبي ولا تزال تتدرج كده في في في مشاهد الاثاره لحد ما تخش على مقطع من فيلم اجنبي الاثاره فيه كانت اعلى شويه خلاص هنا عقلك بدأ بقى يغيب هنا يبدأ الشيطان يقول لك ايه خلاص ما انت كده كده خلاص بصيت على كل المقاطع دي خش وشوف بقى مقطع تاني بعدما اثار في نفسك الشهوة خلاص تبدأ تخش بقى على المقطع وبعد ما شفت المقطع انت من جواك متضايق وزعلان ان انا ازاي شفت كل المواقع دي وبعد كده دخلت على موقع اباحي شفت فيه مجموعة من الافلام فيجي لك هنا الشيطان في الخطوة الثانيه انك تصاب باليأس والهم والغم مع المشكلة اللي انت كنت فيها اصلا خلاص اتفرج على مقطع تاني وتالت ورابع وخامس وسادس بدأ الانسان هنا مسألة كره المواقع الاباحية يتكسر جوه قلبه وبعد ما اتكسر جوه قلبه بدأ النهاردة بقت في مرحلة بينتقل بها بقى الشيطان الى مرحلة الاعتياد على المواقع الاباحية وكل شوية بيعتاد على المواقع الاباحية وكل يوم يشوف مواقع كل يوم يشوف مواقع ثم ينقلك الشيطان بعد الاعتياد إلى الحب إنك بدأت تحب وتألف المواقع الإباحية وبعد ما بدأ يحب ويألف المواقع الإباحية انسلخ من قلبه تماما انسلخ من قلبه تماما بغض المواقع الإباحية بعد كده أصبح هناك إلف للمواقع هو مش قادر يعيش من غير ما يتفرج على المواقع الإلف ده اللي بيسميه علماء النفس النهاردة الإدمان بقى مدمن مواقع وبعد كده يخليك والعياذ بالله بعد ما اتكسر ده جوه قلبك تنتقل لمرحلة أخرى وهي مرحلة إنك ما عندكش مشكلة إنك تقول لصاحبك خد شوف المقطع ده خد شوف المقطع ده وبعد كده تجادل لما حد يقول لك حرام عليك وده غلط بدأ الإنسان يجادل على نشر هذه المواقع والكلام عن هذه المواقع شفتوا الشيطان علشان يوصلنا لمسألة إدمان الإباحية ونشر الإباحية وابقى داعية للإباحية خد كم خطوة من الخطوات علشان يوصل للأمر ده خد خطوات كتير خد خطوات كتير جدا وخد خطوة ورا التانية ورا التالتة وده بيعمله مع كل معصية من المعاصي اللي عايز يوصلنا ليها فأخطر حاجة عندي بالنسبة لي إن الذنب أخطر حاجة بالنسبة لي إن الذنب يجيبه أولا من البغض إلى الحب إلى الألف إلى الإدمان إلى الدعوة إليه شفتوا كم مرحلة مر بيها الشيطان فما جابلكش المرحلة الأخيرة مرة واحدة ولكن الشيطان خدك مرحلة ورا الثانية وخطوة ورا الثانية علشان يوصل للنهاية انت اصبحت داعية للمعصية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية تخيل بقى مع اول خطوة كان قال لك لا انا عايزك تروح على طول تشير مواقع كان ممكن حد يعمل كده لا يمكن ابدا كان حد يعمل كده ودي اول صورة من الصور المتعلقة بخطوات الشيطان المتعلقة بالمعصية طب والخط والمشكلة الثانية صورة ثانية من صور انتقال والتدرج في المعصية ان لما يكون عايز يوصلك لمعصية كبيرة قوي هو مش هيجي معاك بالمعصية الكبيرة قوي ولكن هيجيب لك خطوات بسيطة ممكن تكون انت شايفها صغيرة ولكن هيبدأ يتدرج معاك من الصغير لحد ما يوصلك للكبير هو مش هيقول لك انا عايزك تروح والعياذ بالله تقع في الفاحشة ولكن هو من البداية هو عنده طول نفس معانا فهيعمل ايه يقول لك وانت واقف في الجامعة بص البنت دي هي المسألة بالنسبة له مجرد نظرة وهو مستعد يقعد معاك شغال معاك على قضية النظرة أسبوع أو 10 أيام أو ممكن شهر أو اتنين أنا أهم حاجة عندي إن النظرة دي تشتغل عند الشيطان إن النظرة دي تشتغل فبدأ بحاجة صغيرة خالص وكتير من الناس شايفينها إن هي إيه المشكلة يعني ولكن خد بالك انتبه الله يبارك فيك إن هو بيبقى حريص قوي بالحاجة الصغيرة دي ويبدأ ياخدك بقى خطوة خطوة كده يبدأ يعمل إيه أول حاجة يعملها يتكلم معاك على النظرة بعد كده يبدأ يشتغل بقى خلاص هو كان اشتغل الأول على العين في قضية النظرة النظرة دي نقلت صورة البنت للقلب فيبدأ يشتغل بقى على القلب ان انت اصبحت معجب بيها وبتحبها و... وما تقدرش تبعد عنها ويبدأ يشتغل معاك على قضية العزم انك لازم تروح تكلمها انت لحد امتى هتفضل بعيد فيبدأ يشتغل معانا في الجزئية دي هيشتغل معانا على الجزئية دي ان انا النهاردة بعيد قوي على البنت لازم تقرب لازم تتكلم لازم تاخد وتدي وهنا قلبك ياخد قرار اني لازم اروح اتكلم معاها رحت اتكلمت معاها بعد ما اتكلمت معاها بعد ما اتكلمت معاها يبدا الشيطان عايش في الخطوه دي شهرين ثلاثه بعد كده يبدا الشيطان يفكر في خطوه اعلى شويه بعد خطوه النظر بعد خطوه العزم على ان انا اروح اتكلم معاها خلاص ايه المشكله ان انت تمسك ايديها ويبدا من مساله مسك الايد بقى الى يتدرج معاك خطوة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة وهو صابر صابر صابر صابر معاك كل هذه الخطوات لحد ما يجي لي شاب يقول لي انا وقعت في الغلط اعمل ايه انا عايز اتوب هو الشيطان من البداية لو قال له تعالى هنقع في الغلط هو مش هي... مش هيوافق ولا بنت هتوافق ولكن احنا هنجيبها بالخطوات التدريجية دي لحد ما يقع الغلط ودي صورة تانية من صور الوقوع في المعصية وربنا ذكر لينا الخطوات دي في قصة برسيس العابد كما قال الله عز وجل في قوله تعالى في في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك هل برسيس العابد لما البنت تركها إخواتها الثلاثة عند برسيس العابد علشان تكون في أمن وأمان الشيطان قال له روح اكفر بالله مرة واحدة لا لا لا, لا خالص ولكن جابها له بالمعنى السهل البسيط خالص يا برصيصة اخواتها بعيد عنها و... و... والبنت محتاجة الونس انزل اتكلم مع البنت في عمل الخير بعد كده اقعد معاها بعد كده ايدك تحط عليها بعد كده خطوة في التانية في التالتة في الرابعة والشيطان عنده طول نفس برصيصة وقع في الزنا البنت بقت حامل البنت خلفت يجي له الشيطان خطوة جديدة يا برصيصة انت شايف ان البنت هتسكت اخواتها لو جم هيعملوا لك مشكلة خلاص اقتلوا الغلام بعد مسألة نظرة وكلمة والكلام ده انتقلنا إلى الزنا وبعد الزنا انتقلنا إن الطفل يقتل يا برصيصة هو معقول هتسكت بعد ما زنيت بيها وقتلت ابنها يا برصيصة اقتلها فاتوجه برصيصة للمرة الثانية للقتل يا برصيصة يعني خلاص الموضوع هنا نقطة لا الشيطان مكمل في خطوات هو عايز يوصل للكفر فجاء الأخوة الثلاثة يا برصيصة فين أختنا والله أختكم جالها مرض وماتت ويأتي الشيطان للثلاثة في منامهم أختكم حدث بها كذا وكذا وكذا وقتلت هي وولدها وجسدها وابنها في مكان كذا وكذا يروح الثلاثة يحفروا يلاقوا جسد أختهم وجسد الطفل فيروحوا على برصيصة ويصلبوه يأتيه الشيطان يا برصيصة لن يناجيك اليوم مما أنت فيه إلا أن تسجد لي فسجد برصيصة العابد للشيطان فكفر بالله عز وجل ثم قتل فنزل قول الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك هل لو برسيس راح للعابد في البداية وقال له أنا عايزك تكفر بالله هيحصل؟ لا لا مش هيحصل إيه اللي عمله برسيسة؟ احنا هناخده خطوة خطوة من اول خطوة انك تنزل تطمن على البنت وتتكلم معاها وتونسها الى مرحلة الكفر بالله سبحانه وتعالى شفتوا الخطوات بتاعت الشيطان جت في في صورة تانية ازاي الصورة الثالثة من الصور الكبيرة جدا المتعلقة بتدرج الشيطان في الاغواء والمعصية ان ممكن لما يكون عايز يوقعك في معصية كبيرة شوية مش هيجيبها لك بمعصية زي ما احنا خدنا الان النظرة لحد والعياذ بالله خطأ لا لا لا خالص ولكن هو ممكن يجيبها عن طريق طاعة الشيطان يستدرجنا بالطاعة علشان يوصلنا في النهاية للمعصية انا شغال في جمعية خيرية وبحب العمل الخيري طب اعمل ايه خلاص الامر بسيط خالص احنا عايزينها بقى تنزل للارامل والمطلقات ايوه في فريق نسائي ينزلوا هم للحالات دي لا لا لا انزل انت وانت اولى بالخير و... و... وانت عندك ذنوب مش هيكفرها الا عمل الخير خلاص ننزل نعمل عمل خيري وتكون دي الخطوه الاولانيه فالخطوه الاولانيه جابها له بالطاعه خطوه من خطوات الشيطان وبعد كده ده تليفوني معاكي لو احتجت اي حاجه تتصل عليه الحق ابني تعبان الحق ابني عايز يروح المستشفى الحق الولد وقع رجليه اتكسرت فهو يروح و... ويتعامل كل ده من منطلق العمل الخيري البحت من منطلق العمل الخيري البحت طب وبعد كده ايه اللي بيحصل خطوه في الثانيه في الثالثه لا هو اللي اتعلق بيها لا هي اللي اتعلقت بيه رايح بيديلها فلوس قامت ماسكه دي وتبدا مرحله والعياذ بالله التدرج بقى في المعصيه خلاص ما هو الشيطان جابها لك عن طريق طاعه من الطاعات الشيطان خبيث جدا في الجزئيه دي هو مش هيوصلك للذنب الكبير بمعصيه لا ده الشيطان هيخش لك من جانب انت بتحبه انت الشاب الداعيه الى الله تقف في الجامعه وفي ال section او في السكاشن او في المحاضرات تقول درس عن ربنا سبحانه وتعالى البنت معجبه بيك جدا فبتقول لك ده رقمي انا مش عايزه منك اي حاجه الا ان انا استشيرك في بعض الامور المتعلقه بالله اتوب من الذنب ده ازاي اتعامل مع اهلي اللي رافضين الحجاب ازاي ازاي تصحيني لصلاه الفجر ايه الاذكار اللي اقولها الصبح واقولها العصر ويبدا الشيطان يلعب معاه من الجهه دي من الجزئيه دي هو علشان يتدرج معاه في المعصية ما راحلوش في معصية ولكن راح له من جهة طاعة راح له من جهة عبادة راح له من جهة قرب لربنا سبحانه وتعالى ويبدأ يجيب رجل الشاب أو رجل الفتاة من الجزء ده من الجزء المتعلق بربنا سبحانه وتعالى ويجيبه من الطاعة علشان يوصله والعياذ بالله إلى معاصي كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى أعلم بها الخطوة الرابعة من الخطوات اللي بيستخدمها الشيطان في كتير من الأوقات علشان يوقع الإنسان في الذنب هي مجموعة من الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مفتاح لكل شر فهو الشيطان النهاردة هيركز معاك علشان يوصل معاك للأخطاء الكبيرة قوي هيركز معانا في إيه؟ هيركز معانا في ذنوب الذنوب دي هي مفاتيح لكل شر زي إيه؟ زي الاختلاط هيركز قوي في قضية الاختلاط ويخلي هناك دعاء للاختلاط ليل نهار ويحاربوا اي حد يقول لا افصلوا بين الاولاد والبنات هيتكلم معانا في مسألة الخمر والمخدرات ويضحك علينا في قضية الخمر والمخدرات ليه؟ هنعرف دلوقتي لان الخمر هي ام الفواحش وام الخبائث النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية التفكر في المعصية ليه؟ لانه مفتاح لكل شر هيبدأ بعت من النظرة لان النظرة دي مفتاح لكل شر فالشيطان هيبدأ يلعب معانا بمجموعة من الذنوب اللي النبي سماها مفاتيح لكل شر ناخد نموذج واحد منها الشيطان لما يكون عايز يوقع انسان في معاصي كتيره جدا يجيبه منين هيجيبه مثلا من المخدرات والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لينا نموذج ازاي الشيطان بيجيب الانسان لمعاصي كبيره جدا وكبائر كبيره جدا عن طريق الذنوب اللي احنا بنسميها دايما مفاتيح الشر الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في الحديث انها ام الخبائث وقال عنها إنها أم الفواحش ليه بقى شوفوا ركزوا معايا بقى في اللي جاي ده علشان أقول لكم ليه النهاردة ليه النهاردة بيهتم جدا أعداء المسلمين إن هم ينشروا المخدرات وسط الناس ليه علشان يمهدوا للشيطان وي... وييسروا أمر الشيطان إنه يوصل للكبائر الكبيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أحبته جارة له واحد حبته جارة له حبيته جدا وكانت نفسها وبنو اسرائيل طبعا انتوا عارفين كان مشهور قوي فيها او عندهم قصه الفواحش فجارته قالت له احنا عايزين عايزينك للشهاده وهي القصه كلها هي تريد ان تتمكن من هذا الشاب الدين المؤدب الخلوق اللي ياما دعته قبل كده الحب وغرام وهيام فرفض فالنهارده قالت له خلاص ده خليقته من المدخل برضه ما هي الشيطان انس وجن فقالت له والله احنا محتاجين لك للشهاده فلما يعني وافق دعته الى بيتها وكلما دخل غرفه اغلقت بابها الى ان دخل الى غرفه هذه الغرفه فيها المراه وفيها راويه خمر اللي احنا بنسميها ام الفواحش وام الخبائث وفيها صنم وفيها خنزير عفوا وفيها لحم خنزير وفيها توراة وفيها غلام والمرأة هنا استدرجت معاه قالت له احنا حاجة يا اما تزني بيا يا اما تشرب خمر يا اما تسجد للصنم يا اما تطأ التوراة بقدمك او تأكل من لحم الخنزير او تقتل الغلام فطبعا هي بتقول له كده ليه علشان هو لا يمكن يعمل كل ده اسهل حاجة بالنسبة له انه انه يزني وخلاص الا ان شيطانه جاءه واخبره ان ايسر حاجة في ده كله انك تشرب الخمر فشربها قال صلى الله عليه وسلم فزنى بالمرأة وقتل الغلام وسجد للصنم ووطأ التوراة بقدمه وقتل الغلام عمل كل حاجة بعد ما شرب الخمر ودي خطوة من الخطوات الكبيرة قوي اللي الشيطان بيهتم بيها في خطوات التدرج للمعصية علشان تكون الخطوات سريعة زي ما هنعرف أقسام الخطوات دلوقتي علشان تكون الخطوات سريعة هو بيعمل ايه هو بيلجا الى ال ال ال الامور المساعده ومن اكتر امور المساعده بالنسبه له الخمر والمخدرات النهارده علشان يكون عندنا شاب يبقى سهل عليه انه يقصل هيعمل ايه يشرب مخدرات وينزل يركبه العربيه وينزل بقى ينزل بعربيه بقى ماشي بسرعات كبيره جدا يموت حد يخبط حد يعور حد هو بيستخدم الامور المساعده ودي الصوره الرابعه من الصور اللي الشيطان بيهتم بيها قوي علشان كده تلاقوا ديننا جاء على مسألة النظرة وقال خدوا بالكم طبعا ده قول العلماء مش حديث النظرة سهم مسموم من سهم إبليس فخدوا بالكم من العناصر المساعدة لمسألة التدرج يجي الاختراق يقول لنا خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صلى الله عليه وسلم ما خلق رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما هيبدأ ينهد وييسر فالنبي نهى عن مسألة الاختلاط ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المخدرات يقول لنا خدوا بالكم إنها أم الخبائث إذا شربها الإنسان زنى وقتل وفعل وفعل وفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من القضية دي وهي قضية العناصر المساعدة في استدراج الشيطان للإنسان مش كده وبس بل في بعض الأوقات الشيطان لما بيلاقي باب اتقفل بيحاول دايما يضل الإنسان إنه يفتح أبواب أخرى والعياذ بالله وهضرب ليكم حديث رهيب جدا علشان أبين ليكم أنه لا يكل ولا يمل في قضية التدرج خلاص انا بقى صعب عليا الذنب الكبير ده طب انا هتدرج معاك لحد ما نوصل في يوم من الايام للذنب الكبير برضه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث لما فتح الله عز وجل على نبيه مكه رن الشيطان رنه صرخ صرخه اجتمعت اليه شياطين البر والبحر فاذا هو يبكي فسالوه لما تبكي قال ايأسوا ان تعودوا ان تعيدوا المسلمين الى عباده الاوثان بقى صعب علينا جدا بقى مستحيل جدا ان احنا نرجع المسلمين مرة تانية ان هم يعبدوا الاوثان او ان هم يعبدونا من دون الله سبحانه وتعالى طيب انا عندي خطوة كبيرة جدا اسمها الكفر انا عايز اخلي الانسان يكفر يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى فهم قالوا له خلاص هو بعد انتشار التوحيد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى مستحيل نوصل للخطوة دي طب نوصل للخطوة دي ازاي قال لهم تعالوا قال ايأسوا ان تعبدوا في الارض بعد هذا اليوم قالوا فما نصنع قال أفشوا فيهم النوح احنا هننزل درجة مش هنقول لهم اكفروا بالله سبحانه وتعالى ولا انكم عبدوا اللات والعزى ولا اعبدونا من دون الله ولكن احنا هننزل خطوة تكون الخطوة دي هي الخطوة اللي هتوصلنا تاني مرة إلى إن الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى إزاي بقى؟ قال أفشوا فيهم النوح إيه قصة النوح؟ لما حد يموت الشياطين كلها من كل مكان تتكالب عليه الشياطين كلها من كل مكان تتكالب عليه طب وبعد ما تتكالب عليه تخليه في وقت ما الاب مات او الام ماتت او الابن مات او الاخ مات او الحبيب مات حد حبيب ليا قوي مات افشوا فيهم النوح خليهم عند المصيبه يصرخوا ويلطموا ويتكلموا بكلام يساوي الكفر بالله سبحانه وتعالى فسمعنا بودن شوفوا الخطوه وعشان يوصل للكفر يعمل ايه خلاص احنا هنستنى الانسان في وقت بلاء هنستناه وكلنا هنتجمع عليه في وقت البلاء الشياطين تتجمع عليه في وقت البلاء ووقت ما الإنسان يصاب بهذا البلاء نفش بقى فيهم النوح ليه يا رب بتعمل فيا كده ليه يا رب بتعمل كذا وبعضهم والعياذ بالله يتكلم بكلمة الكفر في وقت البلاء هنا الشيطان عمل ايه هو صعب عليا ان انا اوصله للكفر اه فعلا صعب انك توصله للكفر طب نعمل ايه خلاص يا باشا في وقت البلاء احنا هنجيبه علشان نوقعه من الحتة دي شفتوا الشيطان ازاي ياخد قضية التدرج واحدة واحدة وهنبعد عن الكفر عبادة الاصنام بس احنا خليهم يقولوا كلام يساوي اصلا عبادة الاصنام كفرا بالله ويعني تجرؤا على الله سبحانه وتعالى انا كنت في جنازة في احد القرى ويجي بقى هنا الشيطان يسوي الامرأة ان هي تصوت وتلطم وتقول كلام لا يرضي الله فتلاقي كل البنات او كل النساء اللي في البلد بدأت تتكلم بالكفر والعياذ بالله بدأت تتكلم بالكفر والعياذ بالله فكانت دي خطوة من الخطوات اللي الشيطان بيستغلها علشان الإنسان يقع في المعصية ويقع في البعد عن الله سبحانه وتعالى ودي كانت نماذج تدرج الشيطان مع الإنسان علشان يوصله للأمور الكبيرة جدا العنصر الثاني هو الشيطان ممكن برضه يتدرج معانا في الطاعة أيوة عادي خالص هو ممكن يتدرج معاك في الطاعة هدف الشيطان في قضية الطاعة إنك تبتعد تماما عن قضية الطاعة طب هبتعد إزاي عن قضية الطاعة أنا بحب ربنا وبحب القرب من ربنا سبحانه وتعالى هتدرج إزاي هيتدرج معايا إزاي التدرج بقى في الطاعة له صور له صور صورة من الصور إن الشيطان يتدرج معك في الطاعة ازاي يخليك تلتزم بالطاعة الشيطان ايوه هيخليك تلتزم بالطاعة وتلتزم بمستويات كبيرة جدا جدا جدا بالطاعة وكل يوم يقول لك احنا عايزين نتدرج في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وبدل ما كنت بتصوم 3 ايام من كل شهر لا خد كمان معاك اثنين وخميس وخد معاك 13 و14 و15 وخد معاك كمان يوم ويوم لا لا الصحابة كانوا بيسردوا الصيام خد لك 3 4 شهور بعد الثلاث اربع شهور ايه اللي بيحصل هو بيوصلنا للمراحل دي ليه هل الشيطان بيأمر بالطاعة ربنا قال لنا انه بيأمر بالفحشاء والمنكر امال هو ليه عمال يضغط عليا في امر الطاعة امر الطاعة امر الطاعة كل ده علشان يوصلك في النهاية الى الشعور بثقل العبادة تشعر ان العبادة بقت تقيلة جدا عليك تجد ان العبادة يوصلك للغلو في العبادة فتحس ان العبادة بقت صعبة قوي وبقت تقيلة قوي فساعتها ينفر الانسان من هذه الطاعة بعدما وجد بالفعل مشقة وبدأ يظهر التعب ده على جسمه وبدأ يتكلم اللي حواليه حرام عليك انت بتعمل في نفسك كده ليه فهنا لا اقول يعود بقى الى الهدي ويمشي على سنة النبي في الطاعة لا هو ترك العبادة بالكلية ترك العبادة ايه ترك العبادة بالكلية فهنا بدأ الشيطان يتدرج معك مش يقول لك سيب العبادة مرة واحدة ولكن فضل يتدرج معاك في العبادة لحد ما يوصلك لمرحلة اسمها مرحلة الغلو في العبادة اللي النبي نهى عنه عارفين الحديث الثلاثة أما أنا أقوم ولا أنام وأما أنا أصوم ولا أفطر وأما أنا فلأتزوج النساء هي مرحلة الغلو دي إزاي الشيطان وصلوا مرحلة الغلو رغم أنهم بيتعبدوا لله قال لك لا ده بقوا كورة في إيد الشيطان هيشعروا بثقل العبادة ولو بعد حين وساعتها يتركوا العبادة فهو جابها لك خطوة خطوة مش لتحت ده خطوة خطوة لفوق علشان يوصلك لمنطقة بعيدة وبعد كده يقوم زقك تقع على جدور رقبتك وتسيب طاعتك وتسيب عبادتك وتسيب قربك من ربنا سبحانه وتعالى وده اللي بيعمله كتير من الناس على فكرة في رمضان أول ثلاث أيام بيحرق نفسه عبادة أول ثلاث أيام لا أكل ولا لا أكل ولا شرب ولا عارف ينام وقاعد سهران ويقول لك الضربات المحرقة في رمضان لا غلط لا غلط ده النبي صلى الله عليه وسلم خلى الضربات المحرقة دي في آخر 10 أيام علشان تطلع عليها تدريجي في رمضان تبدأ بضربات محرقة تحس ان انت تعبت تحس ان انت ما عمتش قادر تعبد ربنا ما انتش قادر تطيع ربنا أربع خمس ست سبع أيام في رمضان انت سبت المسجد وسبت التراويح وسبت الطاعة وسبت العبادة انا ما عمتش قادر دلوني يا جماعة على الخريطة بتاعت مسلسلات رمضان فين فهو هنا في بعض الأوقات الشيطان بيتدرج معاك في الطاعة علشان توصل للغلو في الطاعة فبعد كده تطلع تطلع تطلع تطلع حد ما توصل لمستوى معين يقع الإنسان على جذور رقبته ما هوش عارف يعبد ربنا سبحانه وتعالى هو كره العبادة ما عادش طيب ما عادش قادر بقى خلاص وده اللي حصل وشفنا نماذج من الانتكاسات المحيطة بينا كان سببها الأساسي الضربات المحرقة اللي بتكون في البداية ما خدش المسألة تدرج وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة ليه هتغالي في العبادة توصل لمرحلة خلاص انت جبت اخر حاجه ما انتش قادر تقع لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص قال له صوم ثلاث ايام من الشهر مش محتاجين اكتر من كده اقرا القران في شهر ووصل في النهايه لسبع ايام قال له طب ثلاثه قال له لم يفقه من قرأ القران في اقل من ثلاث ليه؟ لان النبي بيعلم ان الشيطان في بعض الاوقات يخلي الانسان ببر... ب- بالدرجات كده يعلو في العباده لحد ما يصل لمرحله الغلو بعد كده يقع الانسان والعياذ بالله. الصوره الثانيه من صور تدرج الشيطان في العباده هو في بعض الاوقات كان عايز يوصلنا للكفر من خلال المعصيه وفي بعض الاوقات كده برضه بيكون عايز يوصلنا للكفر من خلال الطاعه. ايه ده انت بتقول ايه؟ اي أيوة والله زي ما بقول لكم كده هو عايز يوصل للكفر فيبدا معاك خطوه خطوه كده وما تنسوش ان الحركه دي عملها مع قوم نوح عندهم خمسه من العلماء الكبار خلى الناس تحب العلماء جدا الشيطان يخلي الناس تحب العلماء ايوه وبعد ما الناس ماتت يخليهم يعظموا العلماء اكتر ويحبوا العلماء اكتر الناس مدفونين في بطن الارض يا جماعه لا ارفعوا لهم قبور كده وحطوا على القبور قباب كده وخلوها بعلامات كده طب يموت الجيل ده وده اللي انا بسميه بقى عندكم ايه هو التدرج طويل الامد هو مش هيتدرج معانا في سنه ولا في اتنين ده هيتدرج على مدار مثلا 50 60 سنه هو ما عندوش مشكله خالص فيعمل ايه يتولد جيل جيل 100 سنه الجيل ده يفضل يعظم العلماء جدا ويحب العلماء جدا ويموت الجيل ده يجي الجيل اللي بعده يعظم العلماء اكتر الاماكن قبور العلماء انتوا تروحوا عندها علشان تدعوا ربنا سبحانه وتعالى وربنا يستجيب الدعاء ويموت الجيل ده يجي جيل تاني هم اهلنا كانوا بيجوا يدعوا هنا ليه قالوا اصل اصحاب القبور دول يعني كانوا ناس ممكن يغيروا نواميس الكون وربنا عطوهم قدرات خارقه يموت الجيل ده يجي جيل تاني انتوا بتعملوا هنا احنا بنعبد هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن الهتكم وصل في النهايه العالم الى انه بقى اله وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا الشيطان دايما بيبقى حريص بقى هو كان عايز يوصل للكفر عن طريق ايه التدرج ده تدرج من الطاعة الى الكفر بالله سبحانه وتعالى شوفوا الشيطان بيعمل ايه شوفوا الشيطان بيعمل ايه الصورة الثالثة من صور التدرج ان يتدرج معانا من ترك الاداب لحد ما نوصل للت... لترك والعياذ بالله الفرائض ازاي بقى الكلام ده درست في الفقه كيفية الوضوء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدابه بسننه بمستحباته ومن ضمن اللي انت كنت بتعمله أو بتتعلمه أن النبي توضأ مرة مرة وثبت أنه توضأ مرتين مرتين وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا فالشيطان يجي يقول لك إيه النبي توضأ مرة مرة يعني كان بيغسل الأعضاء كلها مرة واحدة ومرة تانية في أوقات أخرى كان بيتوضأ مرتين مرتين ومرة أخرى زي اللي احنا بنعمله بقى ثلاث مرات لكل عضو بتتغسل بيتغسل فيجي يقول لك خلاص يعني يعني مره كفايه اصل انت مستعجل دلوقتي وعايزين نلحق الصلاه فمره واحده كفايه ماشي والعلماء بيقولوا ان المره هي الواجب والثانيه والثالثه سنه عادي خلاص طب الاذكار بتاعه الوضوء طب اجلها بس شويه دلوقتي فيخليك من البدايه تسيب الاداب طيب انا داخل المسجد اصلي ركعتين طب بس معلش انزل بقى خلص التليفون والركعتين دول سنه خلص بس التليفون فيتدرج معاك اولا في ترك الاداب لحد ما نفسك يعني يتمهد لها ان عادي ان احنا نسيب الاداب بتاعه الدين طب وبعد كده خلاص ننتقل بقى للسنن كانت سنه الفجر بالنسبه لنا سنه حاجه كبيره جدا ده انا اموت وما اسيبش سنه الفجر ده خير من الدنيا وفيها زي ما النبي قال خطوة في الثانية في الثالثة خلاك تسيب سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب لحد ما بدأت توصل انك فعلا بدأت تسيب سنة الفجر طب وبعد كده بعد ما خلاك تسيب الأداب انتقل معاك للسنن والمستحبات طب وبعد كده هيقول لك الفرائض مش هيجيبها لك مرة واحدة ويقول لك سيب صلاة الفجر ولا سيب صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء لا لا لا لا لا ولكن يخليك تبدا بقى ايه يعني تنام شويه ولما اقوم اجمع الظهر والعصر ولما اقوم اجمع مغرب وعشاء لما اقوم ابقى اصل انا عندي شغل دلوقتي فابقى اصلي الظهر والعصر مع بعض ولا العصر والمغرب مع بعض عادي خالص فتبدا تاجل وتاخر الصلوات بعد شويه تيجي في يوم من الايام انت لقيت عندك ظهر وعصر ومغرب انت لسه ما صليتش والعشاء كمان بس انا جاي من الشغل تعبان طب انام النهارده واعوضهم بكره كسر في قلبك حته انك تسيب صلاه ما تعوضهاش في نفس اليوم كانت النتيجه ان تاني يوم كان عندك ضغط شغل وعندك امتحانات فانت سبت الظهر وعصر ومغرب وعشاء برضه فكانت النتيجة بدأ قلبك الآن يتأهل ان انت تسيب عبادات كتير وطاعات كتير بل تسيب فرائض كتير تسيب فرائض كتير هل كنت في يوم من الايام تتصور انك تسيب فرائض وما تقضيهاش الشيطان كان لا يمكن بحال من الاحوال يوصلك للمرحله دي الا بعد مجموعه من التدرجات ترك الاداب ثم ترك المستحبات ثم ترك السنن ثم ترك بعد ذلك السنن المؤكده ثم بعد ذلك ترك الفرائض والواجبات الشيطان قدر يعمل معانا كده الشيطان قدر يعمل معانا كده عمل معانا كده ازاي هو عن طريق التدرج ده عن طريق التدرج ده في تدرج اخر الشيطان بيستخدمه بانه يلعب معاك شويه في مساله العباده والقلب هو عايز يوصلك النهارده ان انت خلاص بقيت حاجه كبيره قوي انت طالب علم وطالب علم متميز جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله فيبدا الشيطان هنا يعمل معاك ايه يبدا اه اه يفتح ليك في مسائل كانت مستعصيه على علماء وعلى اكابر يفتحها ليك ويبدا بعد كده يشغلك يشغلك بطلبك للعلم بطلبك للعلم عن النوافل انا انا احضر درس ادفع بيه ألف واحد في المسجد عندي ولا ان انا اصلي قيام ليل ده غلط ده غلط هو دخلك من المدخل ده هو كان الاولى وقت الليل تصلي قيام ليل وبعد كده تحضر دروسك وتذاكر ما تضيعش الليل هو دخل معاك في ايه دخل معاك من الحته دي وبعد كده بدات تسيب قيام الليل وهو الاولى دلوقتي ان انا انزل المسجد بدري اصلي نافله ولا ولا ان انا احقق مساله من المسائل لا احقق مساله من المسائل وبعد كده تطرح الكلام ده فالناس تعجب ده انت عالم كبير جدا طب عشان ما انزلش من نظر الناس اعمل ايه داوم على العلم اللي انت فيه بدا يضيع نوافل وبدا يضيع قيام ليل وبدا يضيع ضحى وبدا يضيع عبادات و... وفي نفس الوقت بدا يلعب على القلب بقى الناس تقول له احنا اول مره نسمع منك الكلام ده اول مره نسمع درس بالقوه دي اول مره نسمع منك الكلام الحلو ده ايوه داوم على ده بقى لان هو ده اللي بينفع مع الناس يدخل في قلبه الكبر ويدخل في قلبه العجب دخل عليه رمضان انا اهم حاجه اعلم الناس ما عندوش اوراد من القران ما عندوش اوراد من القيام ما عندوش اوراد من كذا وما عندوش اوراد من كذا فكانت النتيجه دخل في قلبه العجب انا مش محتاج اصلا ان انا اصلي قيام ليل ولا محتاج اصلا ان انا اصلي ضحى ولا محتاج اصلا ان انا اقول اللي انتوا بتعملوه ده انا خلاص عدينا مرحله كبيره جدا فكانت النتيجه اوهموا الشيطان بالتدرج ده انه يسيب عبادات وطاعات كتير جدا لما دخل العجب والكبر الى قلب هذا الانسان يا ريت نفهم الخطوات دي لان هي خطوات في غايه الاهميه بل في بعض الاوقات الشيطان بينقل الانسان بين الامور شديده الاستحباب والامور الواجبه والمتاكده الى امور بسيطه جدا ويضحك عليك برضه من جانب اخر جانب الطاعه والعباده فيشغلك كما قال العلماء يشغلك بالمفضول عن الفاضل انت في الكعبه والله بنشوف الكلام ده بعينينا في مواسم العمره والحج بتشوف ناس نازله قدام الحرم البرق الابراج قدام الحرم ينزل بالاسانسير يبقى في الحرم ينزل يخش يصلي فهنا الشيطان لا يمكن يقول له بقى يعني انت يعني اطرد بقى الصلاه ام 100000 في المسجد الحرام والصلاه ام 1000 في المسجد النبوي امال علشان يخليه يترك العباده دي يعمل ايه هو الشيطان هيجي له بتدرج من جانب اخر انت دلوقتي الناس كلها منتظراك والناس كلها منتظره الهدايا والهدايه دي ده, ده سيدنا النبي بيقول تهادوا تحابوا فانت لازم تشتري الهدايا خلاص وسبحان الله تنزل كده تلاقي كمية المولات بلا عدد وبلا حصر وكل شوية تنزل على المول وتفاجئ ان المغرب راح ويوم تاني تنزل على المول راح مغرب وعشاء ومول تاني وتالت ورابع وخامس فترة الحج وفترة العمرة راحت راحت الصلاة ام 100000 وراح وراحت الصلاة ام 50000 ام 100000 و10000 و1000 عفوا راحت الصلاة ام 100000 في المسجد الحرام والصلاة ام 1000 في المسجد النبوي راح ده كله والصلاه اللي بعمره في مسجد قباء راح كل ده ليه اصل هو الشيطان قدر يشغلهم النهارده عن الامور التعبديه العظيمه دي بايه بامور عاديه جدا ان انت تشتري هدايا للناس وانا اعرف ناس اذكياء فهموا قوي الخطه بتاعه الشيطان دي قال لك لا لا لا لا لا انا الهدايا هجيبها من مصر هجيبها من مصر ما ضيعش الوقت الفاضل هنا في مكه وفي المدينه علشان هدايا هجيب الهدايا قبل ما اسافر انا جبت الهدايا وحطيتها في بيتي خلاص ولما ارجع نبقى نوزعها على الناس انما الوقت ده وقت التعبد لله سبحانه وتعالى في المساجد دي الشيطان بيلعب ألعاب عجيبة جدا كل ده ليه تدرجات تدرج تدرج تدرج علشان ينقلك إلى معصية أو ينقلك إلى والعياذ بالله ترك الطاعة أو البعد عن الطاعة الصورة الثالثة من صور تدرج الشيطان الشيطان في بعض الأوقات بيتدرج على القلب بقى يشتغل على القلب الشيطان لما يكون عايز يوصل القلب إلى أنه بعد ما النبي كان بيقول ما أنكر قلبك فدع بعد ما كان القلب هو الموجه للخير والشر بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الإثم ما حاك في صدرك بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب بعد ما كان القلب هو الموجه للخير هو الشيطان مش عايز دي هو عايز يخلي الشيطان القلب ده مسخ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا طب هيجيبها ازاي هيموت القلب مره واحده كده يديله طعنه يخلص عليه لا لا خالص احنا هنجيبها واحده واحده بس هنجيبها واحده واحده ازاي بقى النبي اتكلم معانا عن اضلال الشيطان لقلب ابن ادم وتحويله من قلب موجه للخير الى قلب والعياذ بالله لا يعرف معروف ولا يمكن كرم برضه عن طريق التدرج ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب تعرض هنا العلماء قالوا تعرض بالمبني المجهول مين بقى مين اللي بيعرض الفتن قلب الشيطان الشيطان يبدا يجيب فتنه على القلب تعرض الفتن على القلوب كعرض حصير عودا عودا يبدا يعرض الشيطان كده على القلب فتنه ورا الثانيه فتنه ورا الثانيه فتنه ورا الثانيه وبعدين في قلب بينكرها وده القلب بفضل الله قلب المؤمن بينكر الفتنه دي وبيبعد عنها تمام في قلب تاني بقى العكس القلب ده ايه يشرب الفتنه دي اول ما الفتنه اشرب القلب هذه الفتنه وقبل الفتنه دي دي كانت الخطوه الاولى القلب كان ابيض الخطوه الثانيه الدرجه الثانيه للشيطان ان يعرض عليك هيفضل يعرض فتن يعرض فتن وافكار في المعصيه كل يوم مئات الافكار مئات العرض للفتن على القلب القلب بدا القلب يشرب الفتنه دي فاسود شويه نقطه سوداء ونقطه سوداء ونقطه سوداء فكانت المرحله الثالثه حتى تعود القلوب على قلبين قلب قلب على قلب اسود مرداد قلب شديد السواد السواد على القلب من كتر الفتن اللي بتتعرض عليه وهو لسه قاعد مسلم ماسك التليفون يا عم حرام عليك انت عارف ان مقاطع ال reels دي فيها اشياء لا ترضي الله والمقاطع دي تدخلك على الانستجرام والانستجرام يبدا بقى ايه يعرض عليك اشياء قبيحه انتوا عارفين الانستجرام والتيك توك عليها كميه فساد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فياخدك الفيسبوك من الفيسبوك على الانستجرام وتفضل تشوف مقطع ورا الثاني مقطع ورا الثاني مقطع ورا الثاني لحد ما خلاص القلب اسود من كتر السواد اللي شافه على الفيس وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وبعدين يا ابني القلب خلاص الشيطان خده خطوه بعد البياض الى قلب فيه سواد الى قلب اسود مربده اسود مربده كالكوز مجخيا كميه السواد اللي ملت القلب خلت القلب يتقلب كده فما كان فيه من خير سقط شوفوا التدرج طب وبعد كده بعد ما القلب اسود وكل الخير اللي فيه وقع ينتقل الى المرحله الاخيره اللي كان الشيطان عايزها فيقول صلى الله عليه وسلم قلب الى قلب اسود مرباد كالكوز مجخيه زي كوبايه الميه لما نقلبها كل الميه اللي فيها تقع لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب القلب اللي كان موجه موجه للانسان الخير اصبح يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وكل اوامره لما يهوى القلب من معصية الله سبحانه وتعالى هو ايه اللي حصل هو الشيطان استخدم قضية التدرج قضية الاستدراج من خلال القلب طب والامر الرابع الامر الرابع هو ان الشيطان يستدرجك بقى في جانب الاعتقاد ودي برضه لها صور ان ان ممكن يكون التدرج ده شيء ذاتي داخلي جواك انه يجي لك علشان تكفر بالله سبحانه وتعالى او يشككك في ربنا مش هيجيبها لك برضه مره واحده وده اللي النبي قاله لنا ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق من خلق السماء هتقول الله وده دلاله على قلب مليء بالتوحيد فمن خلق الارض الله فمن خلق الجبال الله حتى ياتيك شفت بعد الخطوات دي كلها حتى ياتيك فيقول هذا خلق خلقه الله فمن خلق الله احنا طبعا هنفرد لقضية وساوس العقيدة درس كامل ان شاء الله بتقلقوش ولكن انا عايز انبه هنا ان الشيطان بيستخدم برضه في قضية العقائد التدرج ده بيستخدم في قضية العقائد التدرج ده ليه؟ علشان يوصلك لمرحلة خطيرة جدا وهي هي مرحلة الشك في الله الشك مع رسول الله صورة تانية من صور الشك في العقائد يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ انه يستخدمك من حب الطاعة من غيرتك على الاسلام اه انا غيور جدا على الاسلام ولكن العلم عندي ضعيف فيقول لك صفحات الملحدين وصفحات العلمانيين المحاربين لدين الله وانت لازم تدخل تنصر دين الله وفين الواجب بتاعك وهذا هو الجهاد قال النبي فمن جاهد بلسانه اهو خش وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد بلسانه وماله اهو طب اخش بقى انا عايز انصر دين ربنا عز وجل ايوه من غير علم فيدخلك على مواقع الحاديه ومليئه بالشبهات تخش وانت مسكين العلم عندك ضعيف ولكن كل ده ليه هو مش عشان غير على الاسلام ولا حاجه الشيطان لا يامر بالمعروف ولكن هو كان عايز ياخد رجليك بس من خلال انك يجيبك بطاعه كده عشان يوصلك الى انك تخش في ارض شبهات دخلت ارض الشبهات دخلت جوه الصفحات عمال بقى عامل زي انسان كده انتوا عارفين انسان اللي واقف بين اعداء فكل واحد عمال يضرب فيه ده بيخبط بالقلم وده بيخبط مش عارف ايه هو كده انت دخلت وسط واقع كله شبهات شبهه في شبهه في شبهه في شبهه وانت مش قادر انت مش متخيل ايه كم الشبهات ده وانت يا عيني مسكين العلم عندك ضعيف او مسكينه العلم عندك ضعيف فجابك بخطوه كده اسمها حب الدين والدفاع عن الدين لحد ما وصلك ان دماغك وقلبك فيه مليان شبهات وانت مش عارفه تحلي بل في بعض الاوقات يوفقك يوديكي لشيخ الشيخ ده ضعيف علميا في فيزود الشبهه اكتر عندك فيجد الانسان نفسه انه والعياذ بالله بدا ينسلخ من الدين بسبب هذه الشبهات لا احنا ناخد بالنا من الكلام ده لازم ناخد بالنا من الكلام ده طيب عرفنا الان ان التدرج ماشي في اربع اتجاهات في الطاعه في المعصيه ثم في العقيده ثم على القلب ثم على القلب طيب التدرج اللي بيستخدمه الشيطان انواع منه تدرج بعيد الامد زي اللي استخدمه مع قوم نوح في اضلالهم علشان يعبدوا الاوثان من دون الله سبحانه وتعالى فده كان تدرج بعيد الامد بعيد بعيد خالص قرن ورا قرن قرن ورا قرن لحد ما يوصل لما يريد وممكن يكون في تدرج سريع ايه التدرج السريع قعدت فيس واحده بس كميه الفيديوهات اللي انت تشوفها هو في جلسه واحده خدك من ذنوب يسيرة إلى كبائر عظيمة وموبقات كبيرة وده نوع من أنواع التدرج في تدرج آخر متعدد الخطى وفي تدرج محدود الخطى في بعض الأوقات الشيطان بيستخدم معاك التدرج اللي هو متعدد خطوة خطوة ورا الثانية ورا الثالثة يكسر في قلبك الأول الذنب أو بغض الذنب تحب الذنب تألف الذنب تدعو إلى ذنب تناضل من أجل الذنب ده ذنوب متعددة الخطى وفي تدرج هو ذو خطوة واحدة زي الشيطان بيقول يأسوا أن يعبد المصلون يعبدنا المصلون مرة ثانية أو يشرك بالله أو تعبد ذاته العزة والعزة خلاص هتنفوا خطوة واحدة بس مسألة النوح ومسألة الصويت والكلام الذي يرضي الله عند عند البلاء في تدرج متعلق بطاعة تدرج متعلق بمعصية كده أنا بدأت أفهم إن في سلاح كبير قوي اسمه التدرج نواجه ازاي بقى نواجه ازاي اول حاجة انك تواجه مع المعصية كيف اواجه تضارب الشيطان مع المعصية اول حاجة انك تغلق الابواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان خلي دايما بينك وبين المعصية ابواب متقفلة ما تفتحهاش وقال لنا صلى الله عليه وسلم انك ان تفتحه تلجه لو فتحت هتخش علشان كده حاول دايما في مسألة التدرج بتاع الشيطان في المعصية انك تقفل الابواب وما تفتحهاش انك تقفل الابواب وما تفتحهاش والخطوات البسيطة لازم تفهم كده يعني انت ماسك التليفون وبدأت شفت مقطع مش كويس ظهر ليك مقطع reels مش كويس ظهر ليك اه اول حاجة الشيطان جه بيضحك عليا من المقطع ده عشان يوصلني لحاجة غلط كبيرة لا اقفل فورا اقفل فورا اقفل الذنوب اقفل على الذنوب وبخاصة الذنوب اللي هي بتبقى مفتاح لكل شر النظرة غض البصر لان اطلاق البصر ده كارثه من الكوارث ولازم تكون عارف ان النظره دي هي مفتاح لكل شر الامر الثالث عقلك وفكرك ما تشغلش فكرك دايما ب- بحاجه غلط لان الفكر الشيطان بيعمل ايه الشيطان بيلقي الفكره جوه قلبك عامل بالظبط زي واحد رمى بذره كده في الارض ويجي الشيطان بعد كده يغذي الفكره دي في قلبك ويغذيها مره تانية وثالثه ورابعه زي زي امراه العزيز كده غرس جواها فكره ايه حب يوسف وصلها وصل للفكره دي اللي كل يوم بتتدرج مره والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه الى ان وصل الى ان هي غلقت الابواب وقالت هيت لك كل ده كان عن طريق ايه عن طريق الفكره فانت امنع الافكار قبل لما تيجي تقوم من النوم ما تفضلش قاعد على السرير ساعه قوم بسرعه واذكر الله سبحانه وتعالى وقوم اتوضى وصلي ركعتين يبقى انت قطعت باب الافكار قطعت باب الافكار قبل ما تنام اذكر ربنا سبحانه وتعالى وخليك متوضي وصلي ركعتين قبل ما تنام ليه علشان نقطع باب الافكار ده تماما يبقى ال- ال- المعاصي اللي احنا بنسميها مفاتيح الشهور اقطع الابواب دي خالص اقفل الابواب دي ولا تفتحها تماما ولا تفتحها تماما ابن القيم كان بيقول فالصبر فالصبر على بداية الذنب أيسر بكثير من الإنسان يقع في ذنب كبير بعد كده ما بقاش عارف يخرج منه إزاي آه، الطاعة التدرج المتعلق بالطاعة آه، حاول دايما إن هديك في الطاعة ما يبقاش فيه غلو أنت عينك على عين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان أخباره إيه في الصلاة آه، كان بيصلي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد لله سبحانه وتعالى إزاي النبي قال للصحابة يتعبدوا إزاي كل صورة من صور الغلو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصوم السنة كلها وبيبهدل نفسه الصيام السنة كلها النبي قال لا صام من صام الأبد هنا النبي عمل إيه؟ هنا النبي نهى عن الغلو في مسألة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع الناس اللي تفضل قاعدة طول الليل قيام لحد ما رجلها تورم اه هو بيتقل عليك العبادة علشان آه، م- يعني تتوقف عن العبادة فهنا لا أبص هادي النبي كان بيعمل إيه؟ كان ينام ويقوم صلى الله عليه وسلم ترى كان بيصلي من أول الليل ترى بيصلي من آخر الليل ترى بيصلي من أوسط الليل أشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واطبقه ابتعد عن الغلو الامر الثالث هي مساله العلم العلم الشرعي مهم جدا ان احنا ندرس علوم شرعيه علشان اعرف ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد لله سبحانه وتعالى وابدا بعد كده اتعبد على وفق الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الامر الرابع اعرف آه، آه، اصحح التصورات اصحح التصورات المتعلقه بالعباده العباده وحدها لا تكفي العلم لوحده لا يكفي ربنا سبحانه وتعالى ذم ناس ما كانش عندها علم وربنا سبحانه وتعالى ذم ناس كان عندها علم وطبقتهوش الطريق الصحيح انك تتعلم لتعمل علم ياخد منك وقت عبد تع- تعلمك وقت تعبدك ده علم مش نافع ده علم لا ينفع هو هذا هو العلم الضار بأصحابه أما التدرج في مسألة الاعتقاد التدرج في مسألة الاعتقاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا أشار إلينا نعمل إيه لما يجي لنا الوسواس ده أول حاجة لما يجي لنا الوسواس المتعلق بالعقيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي وفي لفظ آخر قال أن يقول آمنت بالله وده هنعرف بعد كده أن الوسواس نوعين في وسواس آه، نتيجة آه، شبهة عارضة على الإنسان فده الاستعاذة قل آمنت بالله أقوم أطيع ربنا سبحانه وتعالى يمت... خلاص الوسواس ده انتهى أو أن الوسواس ده يكون فعلا عن طريق شبهة موجودة وشبهة قوية ومسيطرة على عقلي اعمل ايه انت تدور ما تقولش انا عايز شيخ قول انا عايز شيخ متخصص في شبهات الاعتقاد وروح للشيخ واقعد معاه وما تتكسفش ابدا انك تعرض عليه المشكله اللي موجوده عندك في الوسواس المتعلق بالعقيده علشان يعل- يحلل يع- يعالج لك ده ويحل لك المشكله دي الصحابه راحوا للنبي قالوا يا رسول الله ان الشيطان ياتي الى احدنا فيوسوس له اشياء يود احدنا لو وقع من الثريا من اعلى نجم في السماء ولا ياتيه هذه الشبهه هنا جم للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه علشان النبي ازاي يعالج الامر ده الامر الرابع والاخير وهو الوسواس المتعلق بالقلب وان الشيطان بياخد بقى التدرج القلب لحد ما يموت القلب اول حاجه انا لا انتظر ان الشيطان ياخدني من من من قلب حي آه، موجه للخير لحد ما يوصلني القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولكن اعمل ايه حاول بقدر المستطاع واحد واحد اذا عرضت الفتنه فاستعذ بالله اتنين لا تدع نفسك فارغا لان الانسان ال- الفاضي اللي ما عندوش شيء ي- ي- مشغول بيه هو ده الوقت اللي الشيطان هيلعب فيه على عرض الفتن فانا محتاج من البدايه اقطع قضيه عرض الفتن اقطعها ازاي ان انا دايما شاغل بالي وشاغل نفسي بطاعه ربنا وعباده ربنا ثلاثة عرضت فتنة وقلبك بدأ يشردها فنكتت نكتة سوداء النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كثرة الاستغفار والتوبة والعمل الصالح فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه يعني عاد قلبه أبيضا مرة ثانية طب أنا وصلت لمرحلة أن القلب سكب ما فيه من خير كالكوز مجخية كل خير اللي في قلبي وقع بسبب الشبهات دي أعمل إيه أمر مهم جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خلاص أعيد الإيمان مرة ثانية إن العبد إذا زنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده إن العبد إذا زنى خرج الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كالظل طب أعمل إيه فإذا تاب وعاد إلى الله عاد إليه إيمانه تب إلى الله وقدم أعمال صالحة والقلب اللي اتفرغ منه الطاعة املاها مرة تانية طاعة وعبادة وقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونصيحتي استعن بصحبة صالحة وبعالم صالح يقربك من ربنا سبحانه وتعالى ويساعدك على ان انت تملى القلب مرة تانية الامر الرابع والاخير واختم به ابعد عن واقع الشبهات اللي الشيطان بيستخدمها لعرض الفتن على القلب ما تروحش للشبهات بنفسك ابعد عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن السعيد اللي يبعد عن الفتنة مش يروح يرمي نفسه فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به يعرض عليه الشبهات, الشبهات حتى يتبعه ابعد عن الدجال والدجاجلة في زماننا كتير جدا ابعد عن طريقهم ابعد عن السماع لهم وحصل نفسك بالعلم الشرعي النافع تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يحميك ويصرف عنك كيد الشيطان ويصرف عنك هذا السلاح الخطير الخبيث سلاح التدرج إلى أن يصل الإنسان إلى معاصي الله جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم